احنا وصلنا لغاية اصحاح اربعة ولغاية الآية رقم تسعة وعشرة لما كان بيتكلم عن الرياضة الروحية والرياضة الجسدية وقال ان الرياضة الجسدية نافعة لقليل والرياضة الروحية نافعة لكل شيء إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة أو المستقبل وقال لنا بعد كده الكلمة دي مهمة صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول يعني الموضوع ده مهم قوي حكاية الرياضة الروحية لأننا لهذا نتعب يعني مستعدين نتعب في الرياضة الروحية ونعير يعني ممكن حد يضايقنا ان احنا مشغولين بحياتنا الروحية ورياضتنا الروحية لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي احنا باصين على ربنا وعاوزين نوصل للسماء فالرياضة الروحية بالنسبة لنا حاجة مهمة الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين أوصي بهذا وعلم ودي خدناها المرة لا يستهن أحد بحداثتك تيموساوس الأولى 4 12 بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة تيموساوس كان شاب صغير وبولس سايبه في أفسس دي بلد كبيرة عشان يبقى أسقف كونه شاب وسط شيوخ وسط ناس كبيرة لو خاف هو حس انه صغير ممكن خدمة تتعطل فهنا قال له لا يستهن احد بحداثتك يعني ما تسيبش حد يستقل بيك طيب هل يعني يشخط في الناس عشان الناس تخاف منه قال له لا خليك قدوة لما تكون مثالي في كل شيء تلاقي الناس تحترمك حتى لو سنك صغير فهنا اذا الواحد يفرض نفسه على الناس مش بالصوت العالي ومش بحكم المسؤولية ساعات تلاقوا مدير شاب صغير عمال يعلي صوته وعمال يزعق عشان يفرد يعني عشان يقول أنا كبير وتلاقي الناس من وراه مش بتحترمه لكن ممكن يبقى شاب صغير وربنا يديله نعمة انه يبقى يكون قدوة فالناس تحبه وتحترمه بالرغم من سنه وربنا له المجد اختار شباب كتير في خدمته يعني مثلا من ضمن اختياراته كان أرميا النبي وفي أول إصحاح يقول له لا تقل أني ولد يعني كان بمثابة يعني في ال في التمنتشرات فهو كان يقول لربنا رب أنا حتة عيل أنا صغير أنا ولد بالنسبة له قال له لا لا تقل إني ولد إلى كل من أرسلك تذهب والكلام الذي أضع في فمك تقول تخافش ما تخافش منهم قول كل اللي هقوله لك فربنا ادى نعمه مثلا لداود النبي وهو شاب صغير هو اللي نزل يحارب جلياط وقف قدام شاول الملك وتصدر للقضيه دي وكسب المعركه وهو كان لسه شاب صغير فيوحنا الحبيب لما اختير تلميذ كان شاب صغير كان في في اختيارات ربنا شباب صغير والشباب يجمع ما بين الحماسه و... والقوة والعزيمة لكن ينقص الخبر يعني احنا نحترم جدا الخبرة حتى الخبرة الروحية والسن لكن ده مش لوحده كافي للخدمة زي ما الخدمة محتاجة كبار السن اللي عندهم خبرة الحياة الروحية وخبرة الإرشاد وخبرة التعليم الحياة الخدمة كمان محتاجة الشباب السخن المتحمس اللي بيحب ربنا اللي عنده يعني نوع من الغيرة الشديدة على خلاص النفوس يمكن أغلب الشهداء المعروفين شباب الشهداء بالذات أغلبهم شباب تلاحظوا الست دميانة والقديس ماري جرجس والأمير تازدروس وماري مينا وكل المشهورين أغلبهم شباب وشباب صغير ما كملش 25 سنة يمكن لا يستهن أحد بحداثتك إذا نعمة ربنا لما تشتغل مع واحد تكبره لكن يفضل هو حاسس انه صغير والنعمة هي اللي تسنده زي ما يقول بولس اختار الله الضعفاء ليغزي بهم الأقوياء اختار الله كهال العالم ليغزي بهم الحكماء فيبقى الواحد قدام ربنا يقول له أنا صغير أنا صغير قدامك يا رب لكن قدام الناس يسد في المسؤولية اللي ربنا اداها له أيا كانت بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام هو قال له قدوة للمؤمنين وحط له لستة طويلة قوي من الحاجات اللي ممكن يبقى فيها قدوة قال له خليك أولا قدوة للمؤمنين في الكلام إذا الراعي كخادم كأسقف ككاهن كشماس كأب في بيته لازم أولا يبقى قدوة أولا في الكلام كلامك بتتكلم إزاي صوتك بيعلى ولا لا في كلام حكيم بيطلع منك ايه طريقة كلامك مع الناس خليه قدوة في الكلام ساعات أب يقول لابنه اوعى تكذب وبعدين يسمعه على التليفون بيكذب خلاص مهما قال له هيكذب هيكذب أب يقول لابنه بلاش السيجارة وهو بيشرب سيجارة طب ما لازم هيشرب سيجارة ما كانش النهاردة بكرة ما شافش في القدوة غير كده ساعات أم تقول لبنتها آه بلاش حاجة معينة وتلاقي الأم البنت تلاقي أمها بتعمل نفس القصة خلينا قدوة في الكلام هنا على مستوى البيت وعلى مستوى الكنيسة وعلى مستوى الخدمة لازم الواحد يبقى قدوة في الكلام قدوة في التصرف برضه في التصرف ايه التصرف اللي حاصل في انفعال في غضب في تسرع في ايه بالظبط خليك قدوة في التصرف قدوة في المحبة قدوة في الروح يعني في الروحانية يعني تيموساوس وسط شعبه كأسقف لازم يبقى قدامهم قدوة في الروحانية بيحب الصلاة ولا هيقول للناس حبوا الصلاة ازاي يحب الإنجيل يحب الناس قدوة في الروحانية في الإيمان خليه قدوة في الإيمان عنده ثقة كبيرة بربنا خليه قدوة في الطهارة طبعا دي تهمه شوية لأنه كشاب ممكن تكون تجاربه أكتر من غيره وأفكاره ونظراته قال له خليك قدوة في الطهارة مفهوم القدوة ده مفهوم مهم جدا لأنه تلاحظوا أن احنا بنستفيد من ناس أكتر ما نستفيد من كلامهم هتلاحظ في حياتك انك استفدت من شخصيات الحاجات اللي اثرت في حياتك فعلا وطباعك كانوا ناس عملتهم مش وعظات سمعتها طبعا الوعظات ليها دور لكن الشخص اللي تتعامل معاه وتشرب منه حاجة معينة أقوى وأثبت من الوعظة اللي تسمعها عشان كده الكرازة في الأول ما كانش فيه وعاظ كتير يعني لكن كانت كل الكنيسة قديسين كل الناس حلو كل الناس مثالية في الروحانية وفي المحبة وفي الطهارة وفي الإيمان فكانت الناس بتتعلم منهم أغلب اللي جم للمسيح ما جوش بوعظ أغلب اللي جم لربنا يسوع المسيح جم بشخص كان شخص قدوة يمكن ما يعرفش يوعظ بس كان عايش حلو يحب ربنا ويحب الناس وأمين في حياته الروحية فكان قدوة جذابة لأي شخص بعيد لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في كل شيء إلى أن أجيء هو سبق وقال له أنا هاجي بس لو تأخرت ربنا بيعلمك دروس فما تستعجلش لكن هو عمال يشجعه بقولة أنا جاي لأن هو كشاب حاسس بمسؤولية كبيرة محتاج أبوه الروح يقف جنبه إلى أن أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعليم اعكف على القراءة والوعظ والتعليم مهمة الراعي الأولى تعليم أولاده أو تعليم الكنيسة الأسقف بالذات الراعي مهمته الأولى سلامة التعليم عشان يبقى الناس أفكارها مظبوطة والتعليم ينتشر من جيل لجيل وعشان هو يقدر يبقى مؤثر فيهم لازم هو كمان يتملي أول بأول عشان كده بيقول له أعكف على القراءة دي حاجة خاصة بيه هو وعلى الوعظ والتعليم ما ينفعش التانية من غير الأولانية لو الواحد فينا ما بيقراش ما يعرفش يتكلم أو الكلام يخلص منه لكن لو الواحد بيقرا يعرف يتكلم لو كل واحد فينا بيقرا الإنجيل كل يوم بيبقى عنده رسالة يقدر يقولها إن كان لجار إن كان لأخ إن كان لصديق عنده تعليم يقدر يقول لأن كل يوم بيرتوي بالتعليم بياخد حاجة لكن إذا ما كانش بياخد خالص الكلمتين اللي عنده هي... هيخلصوا وهيلاقي نفسه مش عارف يقول للناس حاجة هيعلمهم إيه هو كل اللي حافظه آيتين ثلاثة اعكف على القراءة والوعظ والتعليم لا تهمل الموهبة التي فيك اعكف على القراءة والوعظ معناه في جهاد روحي في الخدمة كل شخص بيعلم من بداية من أولادكم في بيوتكم إلى كل بيت بتفتقدوه أو كل شخص بتكلموه عن ربنا دي خدمة فيها جهاد فيها تعب اعكف يعني اعمل حاجة اعكف على القراءة والوعظ والتعليم لكن ده ما يلغيش ان في حتة اسمها النعمة جهاد ونعمة ان في موهبة الموهبة دي بياخدها الانسان بالروح القدس عشان محدش يقول لا الوعظ والكلام ده كلام ده عطية الروح القدس انا ملياش فيها لا اعكف على القراءة هتبقى معلم كويس كل واحد فيكم ممكن يتكلم عن ربنا حلو بس يقرا كويس ويفتش الكتب ويذاكر ويقعد سنة سنتين يقرا ويسمع ويفهم الإنجيل ويفهم الطقس ويفهم العقيدة وبعد كده ينزل يخدم آه هتلاقي الأمور سهلة معاه لكن كمان ربنا يدي موهبة لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة مشيخة بتترجم القصوص أو الكهنة أو الكهنوت أيدي الكهنوت الأساقفة يعني ده يؤكد فكرة أن تيموساوس وضعت عليه اليد وده طقس رسامة الأساقفة ما نيجي نرسم أسقف يجي قداسة البابا ومجمع الأساقفة ويحطوا إيديهم على المرشح للأسقفية للرعاية فيصبح راعي فقال له أنت يوم ما اتحطت عليك اليد خدت موهبة موهبة الرعاية خدت مسؤولية وخدت نعمة من ربنا النعمة تحتاج تغذيها بجهادك كل نعمة كده يعني كلنا فينا الروح القدس بس مش نعمة الكهنوت لكن فينا نعمة الروح القدس الروح القدس يشتغل فينا لو جهدنا وما تحسش بيه لو ما جهدتش بس محدش فينا ما فيهوش الروح القدس كل اللي اتعمدوا وخدوا الميرون فيهم القوة دي بس مش كل واحد مستمتع بالقوة دي ليه؟ اللي بيشتغل اللي بيجاهد يحس بالنعمة عشان كده يسموا العمل مع ربنا يقولوا شركة الروح القدس أو يسميها الآباء سينرجيزم اللي هو التوافق أو الامتزاج يعني إيه؟ يعني أنت تشتغل وربنا يشتغل وربنا يزقك وأنت تشتغل معاه وهكذا طول ما أنت بتقدم دورك ربنا بيقدم أكتر من المطلوب لا تهمل الموهبة التي فيك برضو إذا الموهبة تنمى لما يقول لا تهمل الموهبة معنى كده ان الموهبة اللي جوانا قابلة للنمو ممكن تهملها فتصدي ممكن النعمة اللي في حياتك تطفي خالص وتبرد لأنك أهملتها لكن لو لم تهملها وعكفت على القراءة وعلى الدراسة دراسة والصلاة لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة بالنبوة اختلفوا عليها المفسرين بعضهم قالوا ان كان في نبوات تنبأت عن تيموساوس انه هيبقى قديس او اسقف فبناء على النبوة دي مع أبوة بولس ليه وبولس بيزكيه وبيرشحه كأسقف لأن هو التلمذ معاه فترة طويلة قعد معاه تلميذه فترة طويلة فاختاره للمسؤولية دي كمان كان في نبوات اتقالت عليه والبعض بيقول كلمة النبوة تؤخذ في معناها الواسع اللي هي مقصود بيها الوعظ والتعليم يعني كلمة النبوة في العهد الجديد تؤخذ بمعنى واسع كل اللي بنعمله ده اسمه ممكن نسميه نبوة اللي هو التفسير والوعظ والإرشاد كل ده يتحط تحت عنوان النبوة فالمعطاة لك بالنبوة إما تعني أن أباء الكنيسة في وقتها تنبأوا أن هذا الشخص له مستقبل حلو في الخدمة فحطوا عليه اليد وبقى أسقف أو تكون بسبب التعاليم اللي استلمها وأعطيت له وثبتت فيه واختير للأسقفية المعنيين يمشوا لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي الكهنة اهتم بهذا ركز في دي ركز في أقف على القراءة والوعظ والتعليم ولا تهمل الموهبة كن فيه كن فيه دي يعني خليك غرقان لودانك في الموضوع عارفين لما واحد يبقى الإنجيل شغله جدا يقول له كن فيه يعني إيه ما يبقاش في حاجة تانية في الدنيا شغلة زي الإنجيل أو في الخدمة أكتر حاجة شغلاه يبقى كن فيه يعني دخل ما طلعش دخل الخدمة بقت شغلاه تفكيره 24 ساعة زي ما واحد يتقال عليه الشغل بلعه يعني مش مهتم بشغله ده أكتر من كده ده الشغل واكله خالص مش بيشوف ولا بيفكر في أي حاجة تاني غير شغله بالنسبة لتيموساوس الأسقف بولس بيوصيه كده يقول له اهتم بهذا كن فيه يعني اغرق في القراءة والوعظ والتعليم من راسك لرجليك كل دقيقة كل وقت لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء كلمة تقدمك دي يعني نموك يعني حتى الأسقف اللي زي تيموساوس يفضل يكبر وينمو روحيا كل الكبار القديسين مع الأيام لا يكف عن مستوى أبدا ما يقفوش على مستوى لكن يتقدموا اوعوا تفتكروا ان في حد من ابائنا الاساقفه او ابائنا الكبار بطل يجاهد وخلاص هو وصل ما فيش حد وصل لا كل كل اللي عايشين بيجاهدوا كل القديسين اللي عايشين بيجاهدوا لكي يتقدموا ما حدش بيقف محلك سر ابدا لان الحاله دي خطيره لما الواحد يقف مكانه الشيطان يرجعه لورا يزحلقه عشان كده بولس في فيليب كان يقول لأولاده يقول لهم فليفتكر هذا جميع الكاملين منا ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام ننسى وصلنا لإيه ونبص فاضل إيه لا ده لسه كتير قوي لسه ما بقيناش شبه المسيح كما يجب لسه في أخطاء صغيرة لسه في تقصيرات صغيرة يمكن قديسين كبار لكن لا لا يكفوا عن التقدم والنمو اهتم بهذا كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء برضو تلاحظوا حاجة مهمة ساعات الواحد ما يحسش ان هو نفسه تقدم بس ممكن اللي حواليه يحسوا انه تقدم ساعات ربنا يخبي عننا ان احنا تقدمنا عشان الواحد ما يفرحش بنفسه ويقع في احساس البر الذاتي والكبرياء لكن ممكن اللي حواليك يقولوا لك لا انت اتغيرت انت ما بقتش عصبي زي الاول انت برضو بقى بالك طويل انت لسانك اتفرق انت بقيت مقبل على الصلاه غير زمان اتقدم والتقدم ظهر في كل شيء لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا لاحظ نفسك والتعليم برضه احنا متوقعين ان بولس يقول لتيموساوس لاحظ التعليم يعني خلي عينك واسعة على سلامة التعليم قال له لاحظ نفسك الأول برضه دي مهمة جدا ان الواحد فينا يخاف على نفسه قبل ما يخاف على غيره ياخد باله من روحياته قبل ما ياخد باله من مسؤولياته حتى في الخدمه لاحظ نفسك والتعليم أي كلمة هتيجي تقولها قولها لنفسك الأول أنت سمعت الكلمة اللي أنت هتقولها دي ولا هتوعظ الناس ومش هتوعظ نفسك لاحظ نفسك أولا لاحظ نفسك فيها كل معاني مراقبة النفس وفحص الذات وحساب النفس كل ده تحت بند لاحظ نفسك لاحظ نفسك بتتقدم ولا بتتأخر زي ما الواحد فينا بيلاحظ صحته يجي كده يحس انه بينهج يقول لا في حاجة غلط طيب ما انت لازم تحس انك بتنهج روحيا لما تنهج روحيا لازم تقول في حاجة غلط لما تبقى عصبي قول في حاجة غلط لما تبقى مكتئب قول في حاجة غلط لاحظ نفسك هل بتنمو ولا بتتراجع هل بتستفيد ولا بتخسر لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك يعني ما تكونش مرحلة في حياتك لا تفضل طول عمرك تداوم على ملاحظة نفسك وملاحظة التعليم تاخد بالك من نفسك وتاخد بالك من ولادك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا لو عملت كده هتخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا ممكن واحد يقول إيه خلص نفسه دي أنتوا مش علمتونا أنه الخلاص هي عطية الله صح طبعا الخلاص عطية المسيح لينا لكن عطية المسيح لينا ما تلغيش دوري وجهادي ودي تؤكد الآية دي تؤكد إن أنا اللي بخلص نفسي بقبولي للنعمة وبتجاوبي مع نعمة ربنا وبجهادي المستمر وبملاحظة نفسي ومسؤولياتي وخدمتي ده اللي يخلص النفس برضو حاجة تخوف هنا ان خلاص نفس الخادم مرتبط الى حد كبير بخدمته بالتعليم اللي بيقوله بالمسؤولية اللي عليه يعني يمكن كل واحد خلاص نفسه على قد نفسه لكن الوكيل والمسؤول والخادم والمعلم والكاهن والأسقف خلاصه مرتبط بشعبه وده يخلي المسؤولية أكبر والإحساس بيها أكبر لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا تخلص نفسك الأول والذين يسمعونك أيضا صدقوني لما الخادم يكون خايف على خلاص نفسه المخدوم بيستفيد منه لما الخادم يركز بس على خلاص المخدوم ممكن المخدوم ما يستفيدش منه لما يكون الخادم غاوي يتكلم ويوعظ ممكن الناس ما تستفيدش لكن لو هو نفسه خايف على نفسه وبيسمع نفسه الناس تحس بالفايدة لأن كتاب الأمثال يقول الراوي هو أيضا يروى والنفس السخية تسمن يعني قد ما تدي قد ما تاخد قد ما تتملي ولما تروي لما تقول انت كمان بتتروي بتتملي بس ده اللي فتح ودانه وبيسمع حتى الكلمة اللي بيقولها بيسمعها وبيراجع نفسه عليه الآية دي مهمة لأنها تصلح أن تكون شعار لكل مسؤول فينا كان خادم إن كان أب إن كان أم إن كان زوج مسؤول عن بيته أو زوجة مسؤولة عن جوزها وأولادها لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا معنى مهم أوي في ناس تقول احنا عارفينها يا ما سمعنا وحضرنا وعظات فاحنا عارفين لا داوم على ذلك ما تقولش انا عارف هتقول ما انا انا عارف فلان هيقول ايه في ناس تيجي كده تقول ايه من كتر ما عرفنا وسمعنا الوعظ يعني هيقول ايه جديد هو احنا مش بنقول نكت الحكايه مش جديد وقديم طب وهو القديم انت كنت عملته عشان نقول جديد ما احنا ما وراناش غير التوبة والإيمان والجهاد والحياة المقدسة وشرح العقيدة هنفضل طول عمرنا ننشغل بالحاجات دي لأن هي دي اللي بتوصل للسماء هو احنا لازم نقول جديد مش لازم جديد لكن كل مرة تسمعه تحس انه جديد ليه لأنك ما عملتوش لسه ما حدش فينا عمل كل اللي سمعه مش ممكن وبالتالي نحتاج إلى جديد ده, ده يمكن بسذاجة الواحد يمثلها ويقول ايه زي الزرع تقول له اسقيه يقول لك سقيته امبارح هو في حاجه اسمها سقيته امبارح طب ما هيموت ده لازم تسقيه كل يوم فالانسان فينا محتاج يصلي كل يوم يقرا الكتاب كل يوم يحضر اجتماع بانتظام يتناول كل اسبوع يبقى له حياه منتظمه فيها دوام لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لانك ان فعلت هذا تخلص نفسك أنت مسؤول عن نفسك أولا والذين يسمعونك أيضا لا تزجر شيخا بل عظه كأب تيموساوس أسقف واداله صفات الأسقف في الإصحاح اللي فات وصفات الشماس وصفات الأرامل أو السيدات المكرسات لكن لسه ما قالوش يتعامل مع كل الفئات ازاي فقال له بداية من كبار السن اوعى تزجر شيخا طبعا الزجر ده اللي هو الانتهار او التوبيخ الشديد او الحدة في الكلام هي في حد ذاتها خطية يقول ذهبية الفم تبقى خطية بالتلاتة يعني مضروبة في تلاتة لما يزجر الشاب شيخا يعني هي خطية وكونه هو صغير تزود الخطية وكون اللي بيزجره كبير في السن تزود الخطية أكتر وأكتر فاهمين المعنى؟ يعني لما واحد يرد على شخص كبير بأسلوب غير مهذب دي خطية مضاعفة أكتر من مجرد يرد على زميله شاب زيه لكن هي في أولها خطية من بابها كده إن طريقة الكلام اللاذع أو التوبيخ القاسي أو الانتهار الجارح دي خطية فلا تزجر شيخا طيب هو مسؤول عن الكبار والصغيرين تيموساوس قال له ماله عظه كأب طب ما كل واحد فينا ممكن يروح لوالده العجوز الكبير في السن ويحايله عشان يقنعه ياخد الدواء لكن مش هيزعق فيه عشان ياخد الدواء ما يصحش فهنا هيفيده هيوعظه لكن بطريقه طليق بكرامته كأب وطليق بسنه دي حكمة الراعي انه يحترم السن شوفوا الكنيسة القيم السلوكية الإنسانية جوه المسيحية بطبعها احترام السن دي حاجة طبيعية جدا ومقبولة جدا وأساسية مش معنى بقى يطلع واحد يقول كلنا فينا روح الله كل مفيش فرق مفيش فرق اه ما فينا روح الله بس في احترام للسن دي ما تلغيش دي أبدا لا تزجر شيخا بل عظه كأب والأحداث كإخوة برضه هو ممكن كأسقف شاب في الخمسة وعشرين مثلا يتعامل مع العشرين والتمنتاشر بنوع من ال يعني أنا أكبر منكم بقى فقال له لا دول إخواتك طب ده أنت أسقف ومال عاملهم زي الإخوات والعجائز كأمهات برضه الست الكبيرة يعاملها كأمه باحترام بمحبة بوقار وبوعظ مسؤول عن انه يوعظها برضه والحدثات كأخوات بكل طهار هنا بالذات الموقف حساس لأن هو شاب وهيبقى راعي من ضمن رعيته في بنات حدثات لازم يتعامل معاهم بحرص وبنقاوة وبطهارة وبحدود وما يتعبهمش وما يسيبش حد يتكلم عليه كلمة زيادة دي أساسية في الرعاية يتعامل معاهم بكل طهارة كأنه شوفوا من زمان الكنيسة عارفة الشيطان بيدخل ازاي وبيجرب الكنيسة ازاي وبيطلع الكلام الوحش ازاي فالكتاب مدينا كل التوصيات اللي في مكانه اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل الجزء اللي جاي ده كله عن الأرامل جزء كبير عاوزين نشرح الفكرة دي في الزمن ده طبعا كان في أرامل كتير بحكم أنه يعني الموت كان كتير ما كانش فيه أدوية وما كانش فيه علاجات فكان يصادف أن الكنيسة فيها أرامل الأرامل دول ممكن تبقى أرملة صغيرة في السن ممكن تبقى أرملة كبيرة في السن ممكن تبقى أرملة ليها أولاد وأحفاد وممكن تبقى أرملة ملهاش حد ممكن تبقى أرملة متدينة تخدم ربنا وممكن تبقى أرملة مستهترة وملهاش في ربنا فهنا معلمنا بولس قال له في بعضهم ممكن تعملهم في رتبة اسمها الأرامل يعني مش كل الأرامل ينفعوا ياخدوا رتبة الأرمل هنا رتبة الأرملة مقصود بيها إيه في التنظيم الكنسي زي ما كان في أسقف وكهنة وشمامسة كان في حاجة اسمها شماسات وأرامل ده في التنظيم الكنسي دول مش كهنة وملهمش في الكهنوت ما تحطش عليهم اليد لكن يخصصنا لخدمات معينة زي رعاية البنات وافتقاد الستات وكده فهنا بيقول له مش كل أرملة تكرمها وتديها كرامة أو مسؤولية إنها تكون أرملة في الكنيسة هنا أرملة كرتبة بقى يعني الأولانية مقصود بيها اللي ملهاش زوج التانية مقصود بيها مسؤولية الخدمة بتاعت الأرامل فقال له اكرم الأرامل يقصد الخدام خادمات الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل اللي يستاهلوا المكانة دي اللي بيحبوا ربنا والكبار في السن و... واللي ينطبق عليهم الشروط اللي هيقولها دلوقتي ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة طبعا من ضمن مسؤوليات الكنيسة أنها كانت ترعى الأرامل بس قال له خليك واعي لو أرملة منهم ليها أولاد وليها أحفاد هم المسؤولين عنها مش الكنيسة هم اللي يعولوا همها مش الكنيسة لأن ده درس مهم للشباب والأحفاد أنه مسؤولين عن أمهم أو جدتهم ده درس مهم يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم برضو دي سلوكيات تربوية مسيحية انه الصغير يحترم الكبير ويعول همه زي ما الكبير خدمنا في يوم من الايام احنا علينا نخدمه في يوم من الايام لازم بيحصل بيجي وقت كده احنا مسؤولين عن ابائنا وامهاتنا زي ما كانوا مسؤولين عننا او عن اولادنا فليتعلموا اولا ان يوقروا اهل بيتهم شوفوا التعبير برضو في وقار في التعامل الموضة الجديدة النهاردة ان تلاقي العيل من دول يقول لابوه باسمه ويقول لجده باسمه ممكن ما يحترمش رأيه بعد كده او ما يحترمش شخصيته لكن كلمة بابا وكلمة جده دي ليها كرامة ليها اعتبار فهنا الوقار بين الصغير والكبير ده أساس في البيت المسيحي ويوفوا والديهم المكافأة يعني والديهم تعبوا معاهم في تربيتهم جه الأوان اللي يوفوا مين فينا دفع لأبوه أمه حق تعبه محدش طب أقل حاجة المكافأة إن يوم ما يتعبوا أو يعجزوا أو يكبروا نوفيهم المكافأة نخدمهم ونوقرهم ونحتملهم ساعات يجي واحد يقول لي والدتي ست كبيرة و... وعاوزة أتحكي على طول وأنا مش فاضلها أو يعني بتعيد الكلام 100 مرة أو ويبقى عاوز بقى ايه ينتهر ويزعق و... لا يقول له ما يصحش لا افتكر انت كمان كنت طفل زمان وكنت زنان وكنت متعب وكان بتستحملك حتى يقولوا في علم النفس انه الانسان لما يشيخ قوي يرجع تاني الى كيرف الطفوله تاني ودي مفيده في التقوى على فكره يعني السن لما يكبر ممكن يكون ابسط في روحياته واعمق لأن ربنا قال لنا ارجعوا زي الأطفال فمن الأطفال أحيانا يبقوا شيوخ زي الأطفال في بساطتهم إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة لأن هذا صالح ومقبول أمام الله طبعا هو يقصد اكرم أباك وأمك الآية القديمة قال ده بيعجب ربنا السلوك ده بيعجب ربنا انك تحترم الكبار وبالذات والديك او جدودك ولكن التي هي بالحقيقه ارمله ووحيده فقد القت رجاءها على الله وهي تواظب بالطلبات والصلوات ليلا ونهارا قال هي دي بقى اللي بنسميها ارمله هي دي المعتبره انها تاخد مسؤوليه في الكنيسه او تبقى من ضمن الارامل اللي الكنيسه تعولها وفي نفس الوقت تاخد خدمة ممكن أو تبقى مسؤول عن خدمة ليه؟ لأنها ألقت رجائها على الله مش مستنية حاجة ما عندهاش ولاد ولا أحفاد وكمان حياتها روحية خالصة شوفوا تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا صدقوني أنا بتعلم في الاعتراف من الناس الكبار كتير يعني يمكن الشباب والمشغولين في أشغالهم نقعد نقول له صلي باكر صلي صلاة النوم ما تسيبش الإقبية لازم تقرأ الكتاب والكل يشكي يقول لك الوقت لكن الكبار يقول إيه أنا أمسك الإقبية أخلصها كلها الوقت ملكه وأقرأ الإنجيل بالعشر إصحاحات وأحضر قداس كل يوم الواحد يبص له بإعجاب يقول له يا بختك إيه ده الحاجات الحلوة دي فهنا ده ده الحقيقي كبر وبقى في نعمة هنا يقول الأرملة تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا تبقى إنسانة مصلية بكل كيانها شغلها الشاغل لأنها كبرت وخلصت جزء كبير من رسالتها شغلها الشاغل عمل الصلاة شغلتها كده مركزة في كده أما المتنعمة للأسف بقى إن في الوش التاني للموضوع المتنعمة فقد ماتت وهي حي يعني إيه ساعات إنسانة تفضل لآخر عمرها كل اللي شاغلها المكياج والفسحة و- وحاجات أمور فيها تنعم بشري طيب لما تكون شابة صغيرة وبتتحارب بالأفكار دي نقول ماشي لكن لما تكون كبيرة قوي ولسه مشغولة بالأمور دي نقول لها لا بقى لا كده انت متي وانت عايشة الحقي الأيام اللي فاضلة خليها لحساب الملكوت لكن المتنعمة آية تخوف المتنعمة ماتت وهي حية طبعا الكلام ده على كل متنعم مش متنعمة بس لكن يبدو ان الرجاله كانوا بيموتوا اكتر من الستات يعني لكن المتنعمه ماتت وهي حيه يعني الانسانه المشغوله بالجسديات بتحكم على نفسها بالموت وهي لسه عايشه يحكي لنا مره احد الاباء الحلوين انه راح مره يناول ستتين كبار آه، الاولانيه دخلت في غيبوبه وطول الغيبوبة كل ما تفوق تقول مزامير لأن حياتها كلها كانت مزامير والتانية راح يناولها وهي في الغيبوبة برضه عمالة تتكلم في الفلوس واخدين بالكم طيب في فرق كبير طبعا واحدة كل تفكيرها لآخر عمرها كان في الفلوس والميراث وتتخانق وهي في غيبوبة مع مع الهوى والتانية لأنها متعودة على صلوات المزامير لآخر لحظة لسانها لسه بيقول مزامير احنا نتمنى نبقى من النوع اللي كله مزامير ده أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية برضو الحكاية دي تخوفنا تخلينا من من ما نجريش وراء الترفيه الزيادة والتنعم الزيادة التنعم الزيادة يعطل صحيح احنا في تكييف والواحد مش من حقه يقول حاجة زي كده دلوقتي لكن عشان ضعفنا ادينا بنقول كان لو كانت الدنيا حر ما كناش عرفنا نركز لكن على الأقل احنا كناس روحيين ما نقعدش ندور على راحة الجسد لأن الجسد لما يرتاح الروح ينطفي والجسد لما يتعب الروح يشتعل لما يتعب تعب مقدس عشان كده قبلها بيقول لأننا لهذا نتعب يعني القداس اللي تتعب فيه وتقف تصلي كتير ورجليك توجعك مفيد أكتر من القداس اللي عاوز تقعد فيه طوله وتسمعه كده كأنك بتسمع ردش لا دي تفرق الصوم اللي بتتعب فيه هيفيدك أكتر من إنك أنت عمال تعمل طبق الفول يعني بمزاج شديد قوي ومش عاوز تتعب لا برضه شيء من التعب مفيد وطبعا بحساب عشان ما يبقاش الواحد بيرتقي فوق ما ينبغي لان احنا كلنا مبتدئين لكن البحث عن الراحة بيضر الروح المسيح له المجد ما اختارش الراحة اختار التعب ما جئت لأخدم بل لأخدم وأبذل نفسي عن كثيرين فالمسيح له المجد اختار التعب وقال لنا لازم تختاروا التعب ما تختاروش الراحة الراحة تضركم فالمتنعمة ماتت وهي حية برضو أفكركم بالغني ولعازر ما سمعناش عن الغني إلا أنه كان متنعم بغنى وعمال يقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي وعمال يهشك في روحه خلاص وراحت نفسه ولقى أنه في جهنم لكن الثاني العازر اللي احتمل الآلام بشكر لقى نفسه في الملكوت هذه المتنعمة ماتت وهي حية وبرضه اوعوا الواحد فينا يضعف ويبص الواحد متنعم ويقول يا ليه يا رب ما خلتنيش كده لا بلاش الكلمة دي يمكن تشكر ربنا انك انت مش في التنعم ده ده التنعم ده كان ممكن يسرق الملكوت منك ما اعثر دخول الاغنياء لملكوت السماوات هتحسدهم على ايه سكتك اسهل للملكوت وانت افقر فخلينا نشكر ربنا على اللي احنا فيه لئلا يكون التنعم يضيع لنا الأبدية اللي احنا عاوزين نمسك فيها فاوصي بهذا لكي يكون بلا لوم يعني علمهم الكلام ده وخلي الأرامل يركزوا في الجهاد الروحي والصلاة وما ينشغلوش بحاجة الدنيا وإن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان كلمة مهمة وقوية إن كان أحد لا يعتني بخاصته يعني مش بيراعي أهل بيته ولا سيما أهل بيته خاصته يعني الناس اللي ليه بالذات أقرب الناس ليه الوالد والوالدة وكده فقد أنكر الإيمان يا سلام هو أنا لما أثر مع حق والدية شوفوا توصل في مناظر الله إلى أنها تكون كأنه جحد المسيح كأنه أنكر الإيمان قد كده الوصية دي مهمة عند ربنا مهم قوي لكن احنا ككبار ما ندور ما نقولش ما نطالبش ولادنا احنا ندي وهو ربنا يطالبه انكر الايمان وهو اشر من غير المؤمن يعني ايه يعني لما يعمل كده يبقى اوحش من اللي ما عندوش ايمان مسيحي لانه ما قدرش والديه لانه غير المؤمن بالطبيعه بيحترم والديه وبيريحهم لاخر عمره فهنا الإنسان ينزل لمستوى أقل من غير المؤمن بسبب أنه ما أكرمش والديه إن كان أحد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن هقف في الحتة دي بس أقول كلمتين ونكمل المرة الجاية دورنا إيه تجاه بيوتنا روحيا يعني احنا كلنا بنركز ايه في الصحة وفي التعليم وفي الفسحة طيب لغاية امتى هتسيب حد في البيت بعيد عن ربنا وما تكلموش ان كان ابنك او ابوك ان كان اخوك او اي حد احنا مسؤولين عن بعض ما هو مش معقول اكون شايف اخ ليا رايح جهنم وانا واقف اتفرج بقى معقول واحد فينا هيشوف حد من قرايبه الغاليين بيغرق ويقف ساكت صدقوني الناس بتغرق الناس البعيدة عن ربنا بتموت كل لحظة والعمر عمره ما كان مضمون احنا مسؤولين عن اللي حوالينا مسؤولين نشجعهم لكن رابح النفوس حكيم تقفش توعظ في البيت وتقعدهم تلامذة ما ينفعش الكلام ده في البيت لكن بحكمة باتضاع بكتاب بشريط كاسيت وبدالة والزوجة الحكيمة تقعد في ودان جوزها كده بهدوء تقنعه انه لازم يعترف لازم يتناول لازم يمسك في ربنا ويتكل على ربنا وكفايه عملنا كتير واشتغلنا كتير والزوج الحكيم يحاول مع مراته تركز في ربنا وهما الاثنين يحاولوا مع اولادهم وان كانوا كبار بعاد عن ربنا يحاولوا يقولوا لهم بطريقه غير جارحه اعملوا لابديتكم فات كتير وفاضل قليل اعملوا للي فاضل اعملوا للحياة الأخرى قبل ما تروح منكم احنا مسؤولين أن نعتني بأهل بيتنا قبل أي حد كل واحد فينا مسؤول عن الدايرة الأولى بتاعته الدايرة الضيقة قبل أي حد يمكن ربنا مش هيسألك عن جارك بس هيسألك عن أخوك لأنه أقرب وأهم يا ريت الأسبوع ده الواحد على الأقل يصلي للنفوس البعيدة في عيلته الناس اللي بعيدة لسه وما قربتش من ربنا في أسرته وبعدين ربنا يفتح له باب إنه يكلمهم ما تستعجلوش الكلام لكن الصلاة بتفتح أبواب حلوة كتير لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين